السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل مجموعة الدروس اللي بتتكلم عن القرآن وخاصة القرآن في رمضان اتكلمنا في أول درس عن أهمية القرآن شرحنا تصور عام ليه احنا محتاجين القرآن وشرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حاولنا نتخيله مسألة الحبل إن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حبل الله الممدود أو سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله وعلى قدر التمسك على قدر النجاة على قدر التمسك دي قاعدة لازم نطلع بيها على قدر التمسك بالقرآن على قدر النجاة من الفتن في الدنيا وفي الآخرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه يبقى إذن كل ما الايام بتعدي كل ما الظلمات بتزداد يبقى اذا بمعادله رياضيه اذا ينبغي علينا كل ما الايام بتعدي كل ما التمسك يزداد بما ان الظلمات بتزداد وان التمسك هو بالقران بيدينا نور اذا لازم لازم نتمسك اكتر بالقران طيب النهارده هنتكلم عن ايه احنا اتكلمنا في الاول عن اهميه القران تاني مره اهميه التمسك وواجبنا تجاه القران وخطوره الاعراض عن القران طيب النهارده بقى ليه الحلقات دي قبل رمضان ليه القرآن تحديدا في رمضان ايه العلاقة الخاصة بين القرآن ورمضان اولا العلاقة دي مش احنا اللي اخترعناها ده ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا دلنا عليها في اكثر من حديث نجد الاسلوب التعريفي للقرآن شهر رمضان الذي الذي ده اسم موصول يعرف معرفة يعني لما اقول لك عارف فلان محمد ابراهيم تقول لي مين اقول لك اللي بيعمل كذا بلغتنا الدارجه المصريه ايه اللي ايه اللي دي الذي يعني ايه اللي بيعمل كذا فلما تحب تعرف حد بتجيب احيانا اسم الموصول طبعا ادوات المعرفه اللي هم السته او المعارف الست انت بتجيب اداه المعرفه هنا اسم الموصول الذي فربنا بيقول لك شهر رمضان ايه اهم ميزه في شهر رمضان الذي يعرف به شهر رمضان الذي انزل فيه القران يبقى اهم وصف رمضان واهم تعريف رمضان الذي انزل فيه القران وتجد ان من صام رمضان ومن قام بالقران قام رمضان وتجد القران والصيام يشفعان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا في ترابط بين القران ورمضان لماذا هذا الترابط النبي صلى الله عليه وسلم برضه نحكي القصه من الاول سريعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتعد عن المجتمع وعن قومه وعن زوجته وعن كل الناس ويطلع في الجبل يتحنث الليالي ذوات العدد تخيل جبل واحد لوحده بالليل وليالي خد بالك من الليل برضو الليالي ذوات العدد واحد يوم ويعدي وقاعد وليالي ولوحده خالص تخيل انا عايز اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فوق ويبص على المجتمع زعلان ليه ده يقتل ده ليه يدفن بنته ليه يشرب الخمر ليه ياكل فلوسه ليه يسجدوا الاصنام طب ايه الحق هو لسه ما يملكوش ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان في وسط البعد عن المجتمع وعدم التأثر بمعايير المجتمع بقيم المجتمع بأفكار المجتمع بضغوطات التقاليد والعادات ابتعد عن المجتمع نزل عليه لوحده بعيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ إن الكون ده كله قرية كأنه قرية صغيرة كسرت حواجز الزمان والمكان تخيل انا عايزك بقى تتخيل كده انت بينزل عليك القران عمال تقرا تفاجئ ان ربنا بيكلمك لحظه خلق ادم بل ما قبل خلق ادم ويكلمك عن انتهاء الارض بل ما بعد انتهاء الارض بيكلمك عن الخلود مفيش زمان مفيش مكان بيتكلم عن السماوات السبع بيكلمك عن ان في عرش استوى على العرش سبحانه وتعالى بيكلمك عن الملائكه تخيل انت قاعد بتتلقى الكون كله بالزمان كانه قريه صغيره وزمان صغير وقاعد بتتلقى حقائق اول مره تسمعها ابتعدت عن المجتمع هو ده المطلوب في رمضان انك انت تبتعد عن الشهوات تبتعد عن المؤثرات تلقي القران عايز حاجتين عايز قلب وعايز عقل يفكر لأولي الألباب لأولي العقول وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب العقل بيتأثر بكلام الناس مؤثرات الناس الناس شايفة أن الموضوع ده كبير بس ربنا بيقول أن الموضوع ده حقير الناس شايفه ان الموضوع ده صغير ربنا بيقول لك ان الموضوع ده عظيم وتحسبونه هينا في عرف الناس ايه يعني كلمه واتقالت وهو عند الله عظيم في معايير مختلفه عند الناس لكن هي مختلفه عند ربنا والعبد المؤمن خير من المشركين ولو اعجبكم عند الناس ده راجل ده كويس جدا لكن عند ربنا مش كويس عند الناس ده وحش ده ايه يعني عند ربنا ده عظيم معايير المجتمع افكار المجتمع تقاليد المجتمع انت لازم تبعد عنها شويه هي دي فكره الخلوه في رمضان الاعتكاف انك تقعد 10 ايام وكانك تحاكي اي تشابه اللحظات الاولى لنزول القران عايزك تتخيل انت في رمضان بتصوم بتقلل شهوات تقلل اكل فترات فترات معينه من الفجر المغرب تقلل ممنوع الاكل ممنوع الشرب ممنوع الجماع تقلل الشهوات فبيقل جريان الشيطان في الدم فالقلب بيبقى اصفى لذلك من لطائف ايات سوره البقره اللي التعريف بها في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران نزل القران ليه هدى للناس لان الناس هتوه من غير قران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في وسط ايات الصيام واذا سالك عبادي عني كل الايات يسالونك يسالونك عن كذا عن حكم سورة البقرة عن حكم هنا سألوا مش عن حكم سألوا عن الله امتى بدأوا يسألوا عن ربنا لما ابتعدوا عن الشهوات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا لما بتبعد عن الشهوات بتقرب من ربنا فلما تبعد عن الشهوات تقرب من ربنا تنزل ينزل القرآن على قلبك تستطيع أن تتلقاه بتبعد عن الناس تعتكف شوية تبعد في خلوة تعرف تتلقى القرآن بعيدة عن مؤثرات الناس لذلك ليه قيام الليل بالقرآن أهم من قراءة القرآن بالنهار لأن ناشئة الليل أي الصلاة التي تنشأ بالليل والمعاني التي تنشأ بالليل إن ناشئة الليل أشد وطئا أو وطاء أشد وطئا يعني بتغيرك بتنزل تخيل كده مثلا القلب متعرج نفس متعرج هو يعني ايه عبد برضه نشرح الموضوع من الاول يعني ايه عبد العبد الممهد طريق معبد اي مذلل الطريق اللي فيه مطبات تلاقيه عامل كده العربيه تقعد انت يعني ايه عبد يعني اوامر ربنا تمشي عليك ما تبقاش فيها مطبات طب انت بتعصلك بتيجي اوامر كتير مش قادر تطبقها يجي امر من الاوامر تلاقيك انت عامل مطب الامر ما بتعملوش انت عايز تبقى معبد القران ينزل عليك يعبدك يخليك اشد وطئا بيطأ بيغيرك القران زي ما اتكلمنا على التاثير الغيبي بيغيرك بعد القران تلاقيك اسهل تلاقي اللي كان عمال يقول لك حرام وانت عمال تقول له لا ومفيش دليل وبتاع تلاقيك تقول له بص حرام مكروه انا مش هعمله انا حاسس اني اتغيرت القران بيغيرك طب عشان تتلقى القران محتاج خلوه هو ده القران في رمضان يبقى رمضان فيه فكرتين اساسيتين تقليل الشهوات والخلوه البعد عن الناس وخاصه في الاعتكاف قيام الليل الطويل في القرآن بيحقق لك الحاجتين ومش لوحدك عشان ما تحسش بغربة قيام الليل طول السنة بيحقق لك ده لكن انت عشان تقوم الليل لوحدك صعب وبيروح عليك نومة وتتعب ومش عارف لكن في رمضان المجتمع كله محتاج يعمل كده المجتمع كله محتاج يقرا قران كتير المجتمع كله محتاج يقوم يصلي طول الليل المجتمع محتاج يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود دولة ويحارب لكن يفرغ نفسه يعتكف العشرة أيام في رمضان تخيل انه يعتكف عشرة أيام يعني ده أمر هام دايما حتى الداعية ربنا بيقول لسيدنا موسى بيتكلم عن سيدنا موسى في سوره الاعراف ووعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر وكان الانسان محتاج على الاقل الداعيه أربعين ليله في السنه يعملوا له يعني ايه اعاده ضبط للنفس عشان الناس ما تاثرش عليه احنا عندنا 30 بتوع رمضان وال10 بتوع ذو الحجه دي فترات عباده لازم تتلقى فيها القران لان انت طول السنه ده بيقول لك فكره وده بيقول لك لا اللي انت عملته ده غلط وبيخوفك بيقول لك خد بالك الظالمين هيعملوا فيك كده وده بيقول لك خد بالك اللي انت عملته انت عمال تتاثر بالناس طب ايه الحق محتاج ترجع للقران بس محتاج تقرا قران وانت ما انتش خايف من حد محتاج تقرا قران ومحدش بيأثر عليك ويعظم لك الدنيا محتاج تقرا قران بعيدا عن المؤثرات مش عايز اسمع مش عايز اسمع راي حد انا عايز اشوف كلام ربنا مش عايز اسمع افكار الناس عايز اشوف العقائد اللي ربنا يريدها ايه انا محتاج اتلقى القران لوحدي مش عايز حد يأثر عليا فمحتاج خلوه ده بيحصل في قيام الليل بس احنا ضعاف من رحمه ربنا عمل لنا رمضان خلاص في تراويح في تهجد في اعتكاف قيام الليل في رمضان في بعد عن الشهوات صحبة المجتمع كله بيعمل كده فما تحسش انك غريب لذلك اللي بيعدي عليه رمضان وما بيرتبطش بالقران هيرتبط بيه امتى لما المجتمع كله بيساعدك امال هترتبط بالقران امتى لما المجتمع كله بيساعدك على التراويح وعلى قيام الليل والتهجد والاعتكاف وانت ما عملتش كده هتشتغل لوحدك هتقوم الليل لوحدك ممكن من لطف ربنا لكن ليه تسيب اعظم فرصه للارتباط بالقران اعظم فرصه للارتباط بالقر- بالقران هي في رمضان وربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران انا انزلناه في ليله مباركه ليله القدر في رمضان ومن عظم هذه الليله اصبحت ليله ذات قدر لما نزل فيها كلاما ذا قدر كلام الله العظيم اصبحت ليله ذا قدر لما نزل فيها كلام ذا قدر كلام الملك سبحانه وتعالى تشوف الليله العظيمه دي يعني اللي ممكن حياتك تتغير فيها مستقبلك كله يتغير فيها مستقبلك الدنيوي والاخروي يتغير فيها لنزول القران فيها يبقى تاني النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلوه بعيد عن الناس بعيد عن المؤثرات تلقى القران إن سيدنا موسى نفس الفكره ازاي تلقى التوراه سيدنا موسى برضه نفس الفكره ربنا قال له ابعد عن قومك 30 ليله وبعدين بقى 10 40 ليله ابعد عن قومك وبعدين تلقى التوراه سيدنا موسى يبقى انت عشان تتلقى القران محتاج تبعد عن حاجتين شويه تقلل الخلوه تقلل الشهوات وارتباطك بالناس يبقى انت محتاج لتقليل الطعام ومحتاج لخلوه دول بدون مشقه رمضان بيعملهم لك ما بتحسش انك غريب وانت بتعمل كده يبقى اللي مش اللي مش هيرتبط بالقران في رمضان ضيع اهم حاجتين تقليل الشهوات والخلوه الفرصه صعب ان هي تتكرر لذلك احنا عايزين ان شاء الله ندخل رمضان ورمضان قرب اهو عايزين ندخل رمضان واحنا جاهزين للارتباط بالقران واحنا ناويين لازم نتغير ما ينفعش ما ينفعش السنه اللي فاتت بسمع القران في التراويح ما اتغيرتش والسنه دي بسمع التر- القران في التراويح ما اتغيرتش والسنه اللي بعدها نفس المؤشر القلبي بتاعي ما بيزيدش ليه ليه معدل الايمان ما بيزيدش ليه نفس الايات اللي انا كنت دايما بطنشها في سوره البقره عدت وما فهمتهاش ونفس الايات بتاعت سوره المائده ما فهمتهاش ونفس الايات بتاعت الاعراف ما اتاثرتش بيها ونفس سوره قاف والحاقه ما اتاثرتش بيها ازاي ازاي كل سنه بيعدي عليا رمضان وما بتغيرش ازاي انت المفروض كل رمضان احنا عايزين تغيير كمان تراكمي يعني رمضان ده انا عملت علاقه عامه مع القران رمضان اللي بعده بدات اعمل علاقات خاصه مع سور معينه رمضان اللي بعده الصور بقت اكتر لغايه لما بقيت صاحب للقران لغايه لما بقيت مش صاحبه اهل القران الاهل اعلى من الصحوبيه صاحبك بيسيبك ويرجع لك الاهل لا يفارقونك لذلك احنا عايزين بقى ان احنا نوصل للم... لل- للحاله دي عدم مفارقه القران الا تفارق القران الا يفارق القران لسانك خلاص رطب بذكر الله فكذلك لسانك يبقى رطب بتلاوه القران على طول يبقى اذا رمضان بيعمل لك حاله اشبه بالحاله الاولى التي نزل فيها القران رمضان بيوفر لك آه، جو معين بيوفر لك إيه، تقليل للشهوات لذلك من الخطوره جدا في رمضان انك انت تكثر من الطعام هو اصلا رمضان عشان تقلل الطعام ما تجيش طول الليل تقعد تاكل المفروض الليل أع- معظمه صلاه يبقى رمضان بيوفر لك جو اشبه بالجو الاول الذي نزل فيه القران يبقى انت لازم تستغل الجو ده الجو ده هو الجو الصحي يتلقى القران لان يا جماعه معانا القران عظيمه معانا القران ما هيش سهله القرآن بيقول لك انك انت ترتبط بالمؤمن حتى لو في اقصى بلاد الارض وانك انت تبتعد عن الكافر حتى لو اخوك القرآن بيقول لك ان تعبد الله عز وجل وتطبق شرع الله عز وجل حتى لو الكون كله وقف قصادك القرآن بيقول لك ان اللي يملك النفع هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له لو الكون كله اجتمع عشان يمسك الرحمة مش هيمسك هتوصل لك هتوصل لك ولو انت في بطن حوت ولو انت في السجن ولو انت في النار ه- ولو انت في الغار هتوصل لك في اي مكان ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده لو منع الله عز وجل عنك رحمة لن تصل إليك المعنى ده معنى بسيط الذي يملك النفع والضر هو الله معنى هو احنا قلنا دي معلومة عايز احولها لعقيدة يبقى اتلقى القرآن فيها كتير واعيشها في حياتي دي تح... كيف تتحول المعلومة الى عقيدة عشان تتحول الى عقيدة لازم محدش يأثر عليا ليه انت بتقول لا اله الا الله او يستحب يعني انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مره طب ما انا عارف خلاص الله الواحد الاحد لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يملك الملك سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربنا قادر على كل شيء ربنا قادر على كل شيء انا عارف المعلومه دي لكن انت بتكررها 100 مره لان دي مش مجرد معلومه ده احنا عايزينها تبقى عقيده فتقعد فكل ما تكرر تقرر في القلب كل ما تكرر تقرر فتقعد تكررها تكرر هو ده اللي انت بتعمله مع القران ان العقيده دي نفس العقيده ان ربنا بيملك نفع وضر تقراها في سيدنا ابراهيم ونفس العقيده تقراها مع سيدنا موسى ومع سيدنا يونس في بطن الحوت ومع سيدنا ايوب اللي كشف عنه الضر ومع النبي صلى الله عليه وسلم اللي صرف عنه كذا ومع فتيه الكهف اللي صرف عنهم العقيده هي هي عماله تتكرر تتكرر تتكرر مره تجيلك من هنا ومره تجيلك من هنا ومره تجيلك من هنا لغايه لما تصبح عقيده تتربط في قلبك تنزل في المجتمع في الحياه لا يؤثر احد على هذه العقيده اذا نحتاج تقليل الشهوات نحتاج خلوه هذا يتوفر في رمضان القران في رمضان مختلف فاياك ان يمر عليك رمضان بدون ارتباط بالقرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته